بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم بعد فما زلنا بفضل الله وحوله وطوله ومنته مع السلسلة الجميلة المباركة اللي بدأناها مع بعض سلسلة لطائف قرآنية بنتكلم فيها يا شباب زي ما احنا بنفكر دايما على آه، بعض تقريب آه، فكرة أجزاء القرآن لعموم المسلمين زي ما احنا قلنا قبل كده احنا مش متخصصين في التفسير ولا انتوا طلبة علم تفسير ولا احنا بنتكلم كلام عميق آه، بيخص ال- الناس المتخصصة احنا بنتكلم كلام بسيط جدا آه، كلام اللي كل مسلم محتاج يعرفه وهو بيقرأ القرآن يفهم معاني الإجمالي للآيات والصور اللي هو بيقرأها يبقى فاهم هو بيقرأ إيه تمام آه، فإن شاء الله سلسلة هتكون سهلة وبسيطة والناس كلها تستفاد منها في ناس كتير بعتت لي بعد اللقاء الماضي قالت لي حاول تبطأ الشرح شوية الحقيقة إن إحنا يعني بنحاول إن إحنا نخلص جزء في ساعة وده تحدي كبير جدا لأن زي ما أنتوا عارفين كل آية أصلا محتاجة وقت كبير فعشان نخلص جزء كامل في ساعة فالموضوع محتاج إن إحنا نمشي بسرعة شوية ومع ذلك هنحاول نتوازن ما بين السرعة والإتقان يعني إن شاء الله بإذن الله. آه، المرة اللي فاتت طبعا اتكلمنا على الجزء الأول من سورة البقرة وفهمنا إن الجزء الأول بيتكلم على الربع الأول على أنواع الناس إن في ثلاث أنواع من البشر المؤمنين وصفاتهم والكافرين وصفاتهم والمنافقين وصفاتهم صح كده؟ وبعدين من أول الربع الثاني قصة الاستخلاف وكان في امتحان للاستخلاف مع سيدنا آدم في الجنة وهو اختبار للطاعة والاستسلام في عدم الأكل من الشجرة ده كان الاختبار الأول وهذه القصة فهمنا منها العداوة اللي بين بني آدم وبين إبليس وإزاي هو أبى واستكبر وخرج من الجنة وإن هو نزل مع آدم بالعداوة الأبدية يبقى دي القصة الأولى القصة الثانية قصة بني إسرائيل من الربع الثالث إلى السابع وفيها جميع الأخطاء أو يعني أصول الأخطاء التي وقع فيها بني إسرائيل يعني الحسد ده أصل تحته أفعال كتير جدا اه، احتكار الخير عند الغير ده أصل تحته حاجات كتيرة جدا اه، الجدل والتحايل على الشريعة ده في قصة البقرة وفي قصة السبت وده أصل وتحته قصص كتيرة جدا وهكذا طلعنا حوالي 20 أصل من أصول اه، اللي هي موانع الاستخلاف أو أسباب فشل الاستخلاف لبني إسرائيل وديت من ربع الثالث الى السابع واتكلمنا عنها باستفاضه وكان ده اختبار الطاعه اللي فشل فيه بني اسرائيل بكل الصور وتحايلوا عليها بحوالي 20 صوره من صور المعاصي التي تمنع الاستخلاف حلو جميل يا شباب بعد كده الربع الاخير بيتكلم على استخلاف سيدنا ابراهيم صلى الله عليه وسلم وكيف ان الله عز وجل قال آه، انه ابتلاه بإيه- بكلمات وكلمات دي يعني اوامر اوامر شرعيه الله عز وجل ابتلاه بيها ربنا ما قالش ايه ففعلهن ولكن قال فأتمهن يعني سيدنا إبراهيم كان مثال للاستخلاف التام الذي فعل كل ما أمر به من شريعة الله سبحانه وتعالى فده كان المثال اللي احنا يجب أن نحتذي به طيب في الجزء الثاني بقى بيبدأ منهج الاستخلاف يبقى الأول الجزء الأول كان قصة الاستخلاف وتجربة الاستخلاف لسيدنا آدم تجربة الاستخلاف لبني إسرائيل تجربة الاستخلاف لسيدنا إبراهيم دي كانت قصص قصص استخلاف سابقة ثم يأتي الجزء الثاني في منهج الاستخلاف الأمة الإسلامية ده منهج الاستخلاف بتاعنا بقى فبتتجلى صفات المنهج وتتجلى عوامل النجاح في هذه التجربة في الجزء الايه الثاني يبقى الجزء الأول زي ما احنا قلنا في فكرة تقسيم الناس بعدين تجربة الاستخلاف سيدنا آدم والفوائد اللي استفدناها منها تجربة الاستخلاف الفاشلة لبني إسرائيل والفوائد اللي استفدناها منها اللي هي موانع الاستخلاف وتجربة سيدنا إبراهيم اللي هو الاستسلام التام وقال أسلمت لرب العالمين وأتمهن يبقى ده سيدنا إبراهيم بعد كده بقى منهج الشريعة الإسلامية في الاستخلاف تمام بدأ المنهج بامتحان بدأ المنهج اللي هو الجزء الثاني بدأ منهج استخلاف الأمة الإسلامية بالامتحان الامتحان هو امتحان تحويل القبلة وامتحان تحويل القبلة ده كان بيشمل أمرين الأمر الأول اللي هو الطاعة المطلقة ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا في مكة مأمورين بالصلاة لفين؟ لبيت المقدس فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما يعني يجمع بينهما يعني يقف ورا ال- يقف ورا الكعبة في الجزء اللي هو يكون فيه برضه قبلته بيت المقدس فيبقى واخد القبلتين مع بعض فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فخلاص ما عادش ينفع دي بقت شمال ودي جنوب بيت المقدس في الشمال والكعبة في الجنوب فازاي يجمع بينهما لم لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع بينهما فتقلب وجه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء ونزلت الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فجاء الأمر هنا بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة طيب الامتحان هنا كان فين كان في مسألتين المسألة الأولى الاستسلام التام لأمر الله سبحانه وتعالى تمام النقطة الثانية ان ده كان تحدي ومجابهة للمنافقين واليهود ليه بقى لأن المنافقين هنا أثاروا شبهة عظيمة جدا جدا هي إيه ان انتوا كنتوا بتصلوا الأول إلى بيت المقدس والوقت بقيتوا بتصلوا للكعبة طيب نهي فيهم اللي صح لو الصح بيت المقدس يبقى انتوا صلاتكم الجايه باطله لو الصح هو الكعبه يبقى صلاتكم اللي فاتت باطله دي الشبهه التي ايه التي اثارها المنافقون فانزل الله عز وجل رده عليهم في البدايه خالص من اول كلمه سيقول السفهاء دول اصلا سفهاء لا تلتفتوا لكلامهم ولا لشبهاتهم يبقى اول رد عليهم دول اصلا سفهاء سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها كل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يبقى بداية كده هؤلاء الناس هم سفهاء ثانيا الشبهة الكبيرة بقى اللي هم بيقولوا عليها اللي هي مسألة الصلاة قال الله عز وجل عنها وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم الآية دي أصلا لوحدها وجزء من الآية يعني لو عشنا معاه لوحده في معاني عظيمة جدا جدا في مسألة أن الله عز وجل لا يضيع الإيمان لا يضيع العمل الصالح وطبعا ان الله لا يضيع ايمانكم دي رد على ايه على مساله الصلاه فالمقصود بالايمان هنا الصلاه يعني يعني ربنا بيقول لهم صلاتكم لبيت المقدس مش هتضيع بل هي مكتوبه عند الله سبحانه وتعالى ومسجله ولن تضيع ففيها ان انت كل شيء تعمله لوجه الله سبحانه وتعالى مهما كان صغيرا فان الله عز وجل لن يضيعه لو انت بس غضيت بصرك عن الحرام فرمش عينك اللي اتحرك ده عشان يقفل عينك عن الحرام الله عز وجل يضيعه يكتبه لو انت بس نزلت رحت المسجد ومشيت برجليك في التراب لحد ما وصلت للمسجد كل خطوة ربنا سبحانه وتعالى يكتبها سنكتب ما قدموا وآثارهم كل التفاتة التفتها بقلبك عن الحرام الله عز وجل يكتبها لك حتى التفاتة قلبك حتى التفاتة نظرك حتى قطرة دمعك حتى تراب اللي انت بتمشيه كل ده الله عز وجل يكتبه لك ومفيش حد في الدنيا بيعاملك زي ربنا الحاجات دي ما حدش بيكتبها ليك الا ربنا يعني انت الشغل مثلا ما بدكش اجر على كل خطوه مشيتها للشغل لا هو يهمهم الشغل اتعمل وخلاص مفيش حد في الدنيا هيديك ثواب الخطوات مفيش حد في الدنيا بيديك ثواب النظرات مفيش حد في الدنيا بيديك ثواب العورات الحاجات دي لا يشتريها منك الا الله فلا تبيعها الا لله جميل يا شباب فدي لفته جميله قوي في الايه اللي هي وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم ففهمنا ان الربع الاول بيتكلم على مساله التحدي دي ايه التحدي التحدي في تحويل القبله طب احنا استفدنا ايه ان ده المنهج اوله اول منهج اوله التميز اوله التميز وثانيه الاستسلام يبقى دول نقطتين الاولى الاستسلام لله سبحانه وتعالى في تحويل القبله الثانيه التميز ان احنا امه متميزه مش مقلده للغير تمام دول النقطتين في الايه في الربع الاول يبقى الربع الاول بيفهمنا ان احنا امه متميزه امه مستسلمه تمام واضح يا شباب طيب الربع الثاني بقى طبعا هو في كلام كتير انا بحاول اختصره او يعني ما بستطردش فيه عشان نلحق نخلص يعني والا في كلام كتير جميل جدا في الحته دي منها مثلا ان اصلا تحويل القبله لو جينا نبص للايات اللي قبله ففيها في عندنا ربع النسخ قبله ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها في الجزء الأول من سورة البقرة في ربع بتاع سيدنا إبراهيم في قصة بناء الكعبة فكأن هذه توطئة يعني إذا كان في نسخ في الشريعة ممكن أحكام تبدل وتغير وإذا كان القبلة اللي ربنا يرتضيها هي قبلة سيدنا إبراهيم والمنهج بتاع الاستخلاف هو منهج سيدنا إبراهيم ورب وسيدنا إبراهيم هو اللي بنى الكعبة يبقى إذا بما أن إذا كده حطهم جنب بعض يبقى إذا سيأتي أمر بإيه؟ التحول للكعبة يعني هي وكأنها توطئة للحكم الجاي اللي هو حكم ايه اه تحويل القبلة الى الكعبة يبقى دي كأنها كانت نهاية ايه متوقعة بعد الاجزاء اللي فاتت طيب يبقى ده الربع الاول الربع الثاني ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما طيب الربع ده وكأنه هو بيناقش قضية مبنيه على القضيه الاولى ايه القضيه الاولى احنا قلنا من اول الجزء الثاني ده منهج الاستخلاف بدا الربع الاول بيفهمنا ان احنا عشان نكون على منهج الاستخلاف لابد ان نستسلم لله وكان اكبر مثال للاستسلام هو تحويل القبله لابد ان نكون متميزين عن الغير كويس طب احنا مستسلمين لله ومتميزين عن الغير فتاتي قضيه مشكله يعني عامله فيها اشكال زي قضيه ايه زي قضيه الصفا والمروه ايه مشكله الصفا والمروه بالنسبه للصحابه الصفا والمروة هي بلا شك من الشعائر الإبراهيمية يعني من دين النبي إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم تمام مفيش شك في كده ولكن المشركين في جزيرة العرب عملوا مشكلة كبيرة جدا عملوا إيه حطوا صنمين صنم اسمه إساف وصنم اسمه نائلة واحد على الصفا وواحد على المروة وكانوا يطوفون بين الصنمين جميل كده فالصحابة الوقت بين نارين ان هم يأخذوا الطواف بين الصفا والمروة على الرغم من انها كانت شعيرة آه، من سيدنا ابراهيم وتلوثت بملوثات الجاهلية اللي هو اساف ونائلة تمام او ان هم يتركوها يبقى اما يتركوها عشان اساف ونائلة او يأخذوها على الرغم من وجود اساف ونائلة فالله عز وجل هنا علمنا الصفة الثالثة من صفات الاستخلاف وهي الوسطية ان احنا مش معنى ان احنا امه متميزه وامه مستسلمه ان احنا نتطرف ونتشدد لا لابد نكون متوسطين في الوسط ايه هو الوسط ان احنا ناخذ الصواب اللي كان من سيدنا ابراهيم عليه السلام وندفع الخطا اللي كان من المشركين وده الايه جت في كده بقى ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما خدوا بالكم يا شباب ان الطواف بين الصفا والمروه هو ركن من اركان العمره حد عارف كده فالركن ما يتقالش عليه فلا جناح عليه ده المفروض ده مل- شيء ملزم به ان إن انت تعمله امال ايه فلا جناح عليه ما انت مش هتفهم فلا جناح عليه دي الا اذا فهمت القصه ان هم كانوا متحرجين من الطواف بين الصفا والمروه لايه للتاريخ بتاعهم ان كان عليهم اساف ونائله فقالوا ازاي نطوف على جبلين او نسعى بين جبلين وكان الجبلين دول عليهم صنمين فكانوا متحجر- متحرجين ان هم يعملوا كده فيجي المشركين ويقول لهم انتوا بتطوفوا زي ما احنا كنا بنطوف بين اساف ونائله فالله عز وجل بين لهم وسطيه المنهج يبقى الاولى الاستسلام الثانيه الايه التميز الثالثه الوسطيه دي كلها صفات الايه صفات منهج الاستخلاف اللي بنجيبها من الايات واللي ربنا بيعلمها لنا في الجزء الثاني ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما وطبعا لو تلاحظوا ان اصلا في الربع اللي قبلها ربنا سبحانه قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فربنا وصفنا بهذه الوسطية وبين في الربع الثاني كيف ستكون هذه الوسطية في تطبيق عملي وهو الصفا والمروة جميل طيب آه، ايه اللي بيمنع من هذه الوسطية موانع بقى الاستخلاف هي مسألة تقليد الآباء هم دلوقتي خايفين ان هم يقلدوا الآباء يقلدوا الأجداد يقلدوا ال- اللي قبلهم في مسألة آه، إساف ونائلة خايفين من اتباع الأنداد خايفين من المسائل دي كلها فدي كانت المخوفات اللي منعاهم ان هم يطوفوا بين الصفا والمروه فناقشها الله عز وجل كامله او بينها الله عز وجل كامله في باقي الربع في مساله بقى ايه ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله فحبك لله هو اللي هيخليك تتبع الله سبحانه وتعالى وتترك الانداد واذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا مساله الاتباع والاتباع الباطل هو بس اللي بيعاقب عليه اما انت لو تركت اتباعهم الباطل وخدت المله الابراهيميه فانت اذا آه، في آه، في حل او معلكش جناح في هذا الامر وبعد كده واذا واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا من اتبعوا ما الفينا عليه ابانا يبقى دي مشكله المشركين حلو يا شباب اذا الربع الثاني بيبان الوسطيه بين ان نترك ما كان عليه الاباء والاجداد والناس اللي قبلنا من البدع والخرافات وفي نفس الوقت نتبع الايه المنهج السليم واضح يا شباب طيب هنا في الربع الثاني في آية ما ينفعش إن احنا نعديها لا سيما في الظروف الاقتصادية العالمية الحالية والعالمية والمحلية يعني. قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إيه علاقة المسألة دي؟ هي مع سياق الربع اللي احنا بنتكلم فيه في مسألة الوسطية إن أنت لابد أن تسعى وتطلب تأخذ بالأسباب وتطلب الرزق من الله فدي الوسطية في الأخذ بالأسباب والتحذير من فتن الشيطان عند ال عند الايه عند الفقر لأن آه، زي ما انتم شفتوا كده ربنا بيقول الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء طيب ليه جت السوء والفحشاء مع مسألة كلوا م- مما في الأرض حلا طيبة لأن كما ستأتي معنا أيضا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء دايما لما يكون في أزمات اقتصادية دايما لما يكون في وضع في مشاكل مادية أول شيء الناس بتجذب إليه هي الفحشاء ليه؟ لسببين السبب الأول لأن دي مصدر رزق حرام وسهل يعني الواحد يبيع جسده للحرام النقطة الثانية إن هو بيلهيه عن ما هو فيه من الأزمات يعني الفحشاء والسكر والبعد عن الطبيعة بيخلي الإنسان غير مدرك للأزمات اللي هو فيها ف آه، في انتشار الفقر تجد دايما انتشار للفحشاء تمام فلذلك ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك طيب يبقى دوت ايه الربع الثاني قلنا من ال- من الاهداف الاولى فيه هي مساله ايه الوسطيه ان احنا نتوسط ولا نتطرف طيب الربع الثالث بيتكلم على شموليه الدين يبقى يا شباب ركزوا معايا كل ده احنا بنتكلم في منهج الاستخلاف اللي بدا من الجزء الثاني الربع الاول اتكلم على الاستسلام والتميز الربع الثاني اتكلم على الوسطيه وان احنا لا نتطرف في الدين في الاحكام الربع الثالث بيتكلم على شموليه الدين شموليه الدين ازاي من اولها ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ايه هو البر البر اللي العلماء هنا قالوا في التفسير هو الدين الدين بيتكون من ايه بقى ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ان الدين شامل لكل شيء اول حاجه شامل للايمان بالغيب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين يبقى ده كله إيمان بالغيب يبقى أولا ده إيه الإيمان ثانيا وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن والمساكين والمساكين وابن السبيل يبقى ده إيه النفقة والعبادات والسائلين وفي الرقاب يبقى دي العبادات المالية كلها وأقام الصلاة وآتى الزكاة يبقى ديت إيه العبادات البدنية يبقى قلنا عبادات مالية وعبادات بدنية والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس دي الأخلاق يبقى ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية بيقول لك إن الإيمان شامل لكل شيء شامل لمعتقداتك الغيبية شامل لعباداتك المالية شامل لعباداتك اللي هي الجسدية شامل لأخلاقك وتعاملاتك مع الناس يبقى الدين هو دين شامل يبقى منهج الاستخلاف ده منهج شامل خليفة الله عز وجل في الأرض لابد يكون بيحكم دين الله سبحانه وتعالى في كل جوانب حياته واضح يا شباب طيب بيتجلى ذلك بقى في الاوامر اللي جايه هتلاقوا من اول بعد الايه دي مباشره اوامر في كل مناهج الحياه فبعدها على طول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص يبقى الحكم في القصاص بعدها اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه يبقى احكام الوصيه بعدها يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام احكام الصيام بعدها القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بعدها الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وتجمع بين أحكام زي القصاص أحكام في الدماء وأحكام زي الوصية ودي أحكام في الأموال وأحكام زي الصيام ودي أحكام في العبادات البدنية وأحكام زي القرآن ودي في العبادات أيضا والدعاء أحكام كلها عبادات بدنية وبعدين يأتي جماع ذلك كله وهو الحج وده اللي اجتمعت فيه جميع رؤوس العبادات لذلك أم، العلماء كانوا يقولوا ليه الأشهر ليه العشرة الأول من ذي الحجة من أعظم أيام الدنيا قالك لأنها جمعت رؤوس العبادات كلها ففيها عبادات مالية بالنفقة في الحج وفيها عبادة بدنية وفيها إراقة دماء وفيها جهاد في سبيل الله بالسفر من بلد لبلد فالحج جمع رؤوس العبادات كلها واضح يا شباب يبقى إذا إحنا بنتكلم هنا على الربع الثالث إن هنا بدأ تظهر معالم منهج الاستخلاف إنه شامل لجميع مرافق الحياة تمام ونكمل في الربع اللي بعده كمان يسألونك عن الأهلة بداية بقى الكلام على الحج تمام طيب هنا بقى لفتة جميلة جدا وقوع آيات الجهاد في وسط آيات الحج يعني بداية الكلام يسألونك عن الأه- الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج دي بداية الربع بعدها وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم بعدها واقتلوهم حيث ثقفتموهم بعدها وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة بعدين تبدأ آيات الجهاد وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي لماذا جاءت آيات الجهاد في وسط آيات الحج ليه يا شباب إيه رأيكم لأن ده من شمولية منهج الاستخلاف إن ربنا سبحانه وتعالى كما سنرى في الآيات الجاية دي كلها دايما يذكرنا مع التكاليف العالية جدا بالعبادات العالية جدا يعني إيه؟ يعني عمرك ما هتقدر ان انت تقوم بالعبادات العالي بالتكاليف العالية جدا إلا مع تحصيل العبادات العالية جدا لما تكون عباداتك عالية جدا هتبقى عندك من الإيمان والقوة واليقين في الله اللي تقدر بيه تعمل بيه أي عبادة وأي تكليف يا ربنا سبحانه وتعالى يأمرك به بعد ذلك فعشان القتال والجهاد ده عبادة عالية جدا جدا جدا فجت مع أعلى العبادات وهي الحج واضح يا شباب شفتوا الربط, الربط عامل إزاي والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا وصف الجهاد الحج بالجهاد فقال لما جاءت النساء يعني يشكون من ان هم ما بيخرجوش للجهاد قال عليكن جهاد لا قتال فيه وهو الحج يعني قال لهم في جهاد تاني انتم فرض عليكم اللي هو ايه اللي هو الحج فالحج وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه جهاد واضح يا شباب طيب بدات بعد كده الايات بتتكلم على ال ال الحج وبعدين جاء الامر الشامل في الربع اللي بعد كده اللي هو بدايه الحزب الرابع اللي هو الربع الخامس في الجزء يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه يبقى دي مساله الشمول اللي احنا بنتكلم عليها يبقى اذا يا شباب لو فهمنا الربع الاول بيتكلم على ايه على الاستسلام وعلى التميز الربع الثاني بيتكلم على الوسطيه من الربع الثالث والرابع والخامس شمول منهج الاستخلاف لجميع جوانب الحياه من اول الايمان بالغيبيات من أول النفقة من أول الصلاة من أول كل العبادات والحج والجهاد وأوامر بقى أوامر القصاص آه، كتب عليكم القصاص كتب آه، إن ح- إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية كتب عليكم الصيام شهر رمضان الدعاء الجهاد القتال كل جوانب الحياة تشملها شريعة الله سبحانه وتعالى فبيورينا مسألة إيه مسألة شمولية منهج الاستخلاف ومنهج الإسلام لجميع جوانب الحياة طيب بعد كده بقى آه، بنرجع تاني لمسألة القتال وهنا في آية محورية جميلة جدا جدا وهي قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل حد عارف يا شباب إيه قصة الآية دي الآية دي قصتها باختصار أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو عائد من غزوة بدر بعث سيدنا عبد الله بن جحش في سرية تمام وقال لسيدنا عبد الله بن جحش اداله كتاب يعني ورقة جواب أو مرسول مقفول وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا عبد الله لا تفتح هذا الخطاب أو هذا الجواب إلا بعد يومين من السفر يعني سافر يومين وما يبقى في الصحراء وانقطعت اخباره عن المدينه وعن الجواسيس وعن اليهود وعن الناس كلها يفتح الجواب ويقرا الخطه اللي النبي صلى الله عليه وسلم امره انه ينفذها. معايا يا شباب؟ فبعد يومين فتح سيدنا عبد الله بن جحش الايه الخطاب فوجد النبي عليه السلام بيامره انه يروح لمنطقه اسمها نخله بين الطائف ومكه ويعمل فيها كمين للمشركين ويجيب اخبارهم بس ولم يامره النبي عليه السلام بالقتال. واضح؟ فراح بالفعل سيدنا عبد الله بن جحش ومعاه مجموعه من الصحابه وبعد يومين فتح الخطاب لقى الامر فقال لهم والله اللي عايز يجي منكم معايا يجي واللي عايز يرجع يرجع فكل الصحابه كملوا مع مين مع سيدنا عبد الله بن جحش ووصلوا بالفعل الى منطقه نخله وعملوا الكمين اللي كان النبي عليه الصلاه والسلام امرهم بيه وعدى قافله للمشركين فيها واحد اسمه عمرو بن الحضرمي تمام عمرو بن الحضرمي ده واحد من المشركين ف آه، راوا واحد من الصحابه وكان حالق راسه فافتكروه معتمرين فقالوا خلاص طالما هم معتمرين يبقى الحمد لله ايه أمنا جانبهم الكلام ده كان إمتى؟ كان آخر يوم قبل رجب يعني كانت ليلة رجب وإذا دخل رجب دخلت الأشهر الحرم معايا يا شباب فالصحابة اختلفوا هل نعمل إيه هل نقاتلهم ولا ما نقاتلهمش وهم كان معاهم قافلة فالمهم في النهاية قرروا إن هم يقاتلوهم وبالفعل قاتلوهم وضرب أحد الصحابة سهم فجاء في عمرو الحضربي ومات عمرو الحضربي وأسروا بقية المشركين اتنين منهم وخدوهم على القافلة إلى المدينة وقسموا للنبي صلى الله عليه وسلم قسما فلما وصلوا المدينة استنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم لم لم أأمركم بقتال وقال لهم لم أأمركم بقتال أنا ما قلتلكوش قتلوا أنا قلت لكم هاتوا الأخبار بس فاشتد ذلك على الصحابة الصحابة زعلوا جدا إن هم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا في الأشهر الحرم والمشركين بقى إيه هاصوا عملوا منها بقى إيه قصة وحكاية يلحقوا ده النبي عليه الصلاة والسلام بإيه بينقض العهود وبينقض إيه اللي هي حرمة الأشهر الحرم ويسفك الدماء في الشهر الحرام وعملوا بقى شبهات كثيرة جدا حول إيه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بسبب هذه الواقعة طب أنا ليه بحكي لكم القصة دي كلها عشان أقول لكم هكذا يجب التعامل مع أخطاء الدعاة أو الإسلاميين أو المسلمين أو المنتسبين للعمل للدين لما ربنا سبحانه وتعالى أنزل الآيات لم ينكر أن ما فعله الايه الصحابه خطا يسالونك عن الشهر الحرام الحرام قتال فيه بيسالوك ينفع قتال في الشهر الحرام قل قتال فيه كبير حرمة الشهر الحرام دي حرمة كبيرة جدا واللي ينتقدها ده أمر كبير جدا عند الله لكن إذا أردت أن تنكر على المسلمين ما فعلوا من الخطأ فلن... فتعالوا ننظر ماذا فعل المشركين من الخطأ الناس دلوقتي تيجي مثلا تقول لك ايه ده اهل غزه بيعملوا كذا ده مش عارف مين بيعملوا كذا ده عندهم اخطاء كذا اللي بينتقد اخطاء المجاهدين او ينتقد ينتقد اخطاء الدعاء او ينتقد اخطاء الناس ال- المسلمين او ال- واحده مثلا محجبه او منتقبه تعمل حاجه غلط او واحد ملتحي يعمل حاجه غلط فيشهروا بيه طب تعالوا هو لو فعل فعلا شيء غلط رقم واحد هل هو غلط نتاكد الاول طب لو طلع غلط ايوه فعلا هو غلط بس اذا كان هو غلط تعالوا نشوف انتوا اخطائكم ايه تعالوا نشوف غير المحجبات بيعملوا ايه تعالوا نشوف غير الملتحين بيعملوا ايه تعالوا نشوف غير المسلمين بيعملوا ايه تعالوا نشوف اعداء غزه بيعملوا ايه حتى لو دول غلطوا ما نشوف اخطاء التانيين هتلاقيها اكبر فده اللي ربنا قاله بالظبط اللي هو ايه بقى يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير احنا متفقين احنا غلطنا ولكن تعالوا نشوف بقى الاخطاء بتاعتكم وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل إذا كنتوا بتتكلموا على عمرو بن الحضرمي اللي مات فأنتوا ياما عزلتوا المسلمين وفتنتوهم عندهم في مكة فما فعلتموهم أنتم في المج- في المسلمين أعظم بكثير من الخطأ الذي وقع فيه بعض المسلمين واضح يا شباب يبقى ميزان العدل ودي آية مهمة جدا لذلك قلت لكم مسألة شمول المنهج الإسلامي في العدل أنا يعني على فكرة الجزء الثاني من سورة البقرة أو سورة البقرة عموما مليانة معاني عميقة جدا جدا جدا لكن لا يسع الوقت ان احنا نتكلم عليها كلها فبنختصر على قد ما نقدر يعني وانا عايز اختصر بسرعه عشان معانا الربع الاخير اللي فيه صوره اللي فيه قصه طالوت وجالوت لوحده ممكن ياخد نص ساعه فعايزين نخلص الايه الجزء اللي قبله بسرعه بعد كده مساله العدل حتى مع الخمر لذلك حتى يقول لك ايه لقد انصف الله عز وجل الخمر فلا فلا ايه فلا تتقاعس على انصاف اخوانك وان كانوا حتى من المخالفين قال الله عز وجل عن الخمر يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما يبقى اذا رغم ان ربنا سبحانه وتعالى اقر ان الخمر اسمها اكبر بكثير من نفع لكن في الاخر قال برضه ان فيها منافع فلما تيجي تتكلم عن حد من اخوانك او حد من الناس العاملين الدين او الناس اللي اخطات فدايما تذكر ان هم لهم فضل احنا بنتكلم في الربع الايه السادس الان يسالونك عن الخمر ده الربع الثاني في الايه في الحزب الرابع يعني الربع السادس في الجزء الثاني تمام يسمعك على الخمر والميسر كل فيهما اسم وكبير اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما تمام طيب يبقى ده انصاف حتى الخمر بعد كده بنعود لشموليه منهج الايه الاسلام في احكام الزواج ولا تنكحوا ولا تنكحوا مشركات حتى يؤمن والأمة مؤمنة خير مشركة ولو أعجبتكم أحكام المحيض يسألونك عن المحيض كل هو أذى أحكام الأيمان ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم المسألة لو واحد لو حلف وغلط والله لا تاكل والله لا تيجي هل يكفر ولا لا فربنا سبحانه وتعالى ايه قال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم احكام الطلاق الطلاق مرتان والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء أحكام العدة أحكام الطلاق أحكام العدة كل هذه أحكام أحكام الرضاع بعد كده في الربع اللي بعده اللي هو الربع الإيه آه السابع أحكام الرضاع كل دي أح- أحكام عدة التي مات عنها زوجها كل دي أحكام بتا- بتبين شمولية منهج الإسلام ليه قلنا الجوانب المالية جوانب القتال جوانب الجهاد جوانب الصيام جوانب الوصية جوانب الزواج جوانب الطلاق جوانب العدة شمولية منهج الاستخلاف على الرغم من ان دي مش احكام تفصيليه يعني ممكن تلاقي احكام تفصيليه في صور اخرى زي سوره الطلاق مثلا ممكن تلاقي فيها ص- احكام تفصيليه اكثر ممكن تلاقي المواريث اكثر في سوره النساء لكن هنا فكره ايه فكره شموليه المنهج ان منهجنا منهج الاستخلاف منهج الاسلام هو منهج شامل لجميع نواحي الحياه والنقطه الثانيه اللي بنلاحظها دايما في هذا الامر هو وجود دايما ايات العبادات كالصلاه والحج والتقوى والامر بالتقوى والامر بالاحسان في وسط ايات المعاملات فتجد مثلا في وسط الكلام على الطلاق قول الله عز وجل حافظوا على الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين طب ايه اللي جاب هنا الايه الحكم والامر بالمحافظة على الصلاة في الكلام على العب- العبادات او العلاقات اللي هي الاجتماعية زي ايه زي الطلاق ومعاملة الرجل لزوجته ايه اللي جاب الكلام على الصلاة هنا لان الصلاة هي الصلة بين العبد وربه فالانسان اللي بيحافظ على صلته بالله هو ده الانسان اللي انت تامن بعلاقتك معاه لانه محافظ على علاقته بربنا فالانسان اللي بيحافظ على علاقته بالله هيحافظ على علاقته بزوجته وباهلها وبحماه وحماته وباولاده هو ده الانسان اللي انت تتجوزيه وهي دي المراه اللي انت تتجوزها اللي بيحافظ على صلاته ولذلك دايما كلمه ما انساهاش لاحد الدعاه كان يقول دايما احكم على الانسان على الشخص بمعاملته بمعاملته مع الله ازاي الكلام ده يقول لك ربنا هو ولي نعمته يعني انت لن تحسن ابدا لعبد كما احسن الله عز وجل اليه مهما عملت صح فاذا كان ربنا اللي هو ولي نعمته اللي هو اكتر حد احسن له في حياته كلها بيعامله كده هيعاملك انت ازاي فاحكم على الناس بايه بعلاقتهم بالله اللي تلاقي علاقته بالله قويه بيتقي الله بيعظم شعائر الله ده ما تخافش منه لان ده انت تحبه وتعامل معاه وهو انت ايه واثق فيه لان ده علاقته بالله لكن اللي تلاقيه بيجحد نعمه الله بيتكلم على ربنا مش كويس ده مهما انت احسنت اليه قط لن ابدا يحسن اليك ولن يشكر نعم نعمك عليه واضح يا شباب طيب وصلنا كده لايه انا حاولت ان انا امر بسرعه على ال- آه، الارباع السبعه عشان نوصل للربع الايه الثامن وده اخطر ربع معانا النهارده وهو قصه قصه آه، طالوت وجالوت تمام لان هي فيها وقفات كثيره جدا آه، لابد نقفها في منهج الاستخلاف ومناسبه جدا للواقع اللي احنا بنعيشه فهنديها ايه بعض الوقت شويه فيقول الله عز وجل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله طيب تعالوا نحلل الآيات مع بعض كده تحليل سريع مين هنا اللي بيتكلم اللي بيتكلم الملأ طيب مين هم الملأ يا شباب الملأ لو احنا يعني تصفحنا كتاب الله سبحانه وتعالى كده وقرأناه هنلاقي دايما الملأ يأتون ان هم أعداء الرسل الملأ دايما وهنشوف الكلام ده بالتفصيل بقى في الصور الجاية الملأ قال الملأ من قوم فلان وقال الملأ من قوم فلان وتجد دايما الملأ في أقوامهم هم المحرضين على ترك عبادة الله وعلى مخالفة الرسل طيب ازاي الناس دي فجأة اتقلبت من ناس بتعادي الدعوة لناس بتناصر الدعوة وبتقول ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله بيدعو إلى أعلى ذروة سنام الشريعة الجهاد في سبيل الله الناس اللي كانت ضد الشريعة النهاردة بتدعو إلى أعلى عبادة في الشريعة وذروة سنامها اللي هي الجهاد إزاي الناس دي تحولت هذا التحول العظيم هو ده اللي أنا بكلمكم عليه النهاردة إن ده يا شباب لما بيصل الوعي الجمعي لعموم الشعب وعموم المسلمين إنه وصلت لقضية محدش يقدر إن هو يكذبها محدش يقدر إن هو يعاديها بل بالعكس اللي بيهون منها ب- الى بتقذفه الشع... الشعوب والمجتمعات الى مزبله التاريخ يعني ساعه ما الناس تبدا ايه آه، مثلا زمان شفتوا في احداث غزه اللي فاتت بعض الممثلين وبعض الناس لما طلعت مثلا ايه حقرت من قضيه غزه او قالت ان ملهاش لازمه او ما قالت اللي بيحصل في ده ملوش دعوه احنا ناس بتاكل عيش واحنا جايين لا- مش هنوقف اعمالنا عشان ناس بتتذبح ولا كده والكلام ده شوفوا اللي حصل لهم بعد كده ان الناس القتهم الى مزبله التاريخ فايه اللي بيحصل بيكونوا عبره لغيرهم من الملا الملا اللي هم المشاهير والاغنياء والوزراء وغيرهم لما بيبقوا عبره ليهم ايه اللي بيحصل بيضطر الملا ان هم يعلنوا تضامنهم مع القضيه غصب عنهم وهو ده اللي حصل في الصوره ان الملا وصلت الدعوه ان الملا لا يستطيعون ان يجابهوا هذه الدعوه وهي الدعوه الى تحرير المسجد الاقصى فالملا بنفسهم راحوا لنبي بعد سيدنا موسى وقالوا له ايه ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فطبعا النبي وده سيدنا يوشع بن نون على اصح الاقوال يعني آه، هو ده نبي بعث بعد سيدنا موسى وسيدنا يوشع بن نون كان غلام موسى وبقى نبي بعده فغالبا هو سيدنا يوشع بن نون ال- يعني ربنا لم يسميه في هذه الصوره لكن في احاديث تانية بين سيدنا يوشع بن نون هو اللي فتح بيت المقدس تمام هل هما وقعتين يعني بيت المقدس اتفتح مرتين مره مع النبي اللي هو في هذا الربع ومره تانية مع يوشع بن نون ولا هو نفس النبي ده خلاف بين اهل التفسير واضح يا شباب بغض النظر هو ده ولا لا هو نبي من الانبياء وخلاص وكان عارف طبيعه الملا وان الملا دول هم اهل الشهره واهل المال واهل الدنيا وليسوا اهل الجهاد مش ممكن يكونوا هم عايزين الجهاد فقال لهم ايه قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين طيب ربنا جاب لك نهايه القصه وبعدين بدا يقول لك الايه التفاصيل احنا في الربع الايه الثامن من الجزء الثاني في سوره البقره وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا هنا بقى بدا مراحل التمكين لدين الله عز وجل ولذلك بنقول هي دي المراحل اللي بت- لابد تمر عليها الامه وربنا بيعلمنا الكلام ده ليس عبثا ولكن عشان كلنا نعمله واضح يا شباب فهنا بقى ايه ربنا سبحانه وتعالى امر النبي انه يبعث لهم سيدنا طالوت ملكا طيب طالوت ده كان ايه كان مجاهد في سبيل الله كان راجل اتاه الله عز وجل بسطه في الجسم يعني جسمه كان قوي جدا وفي العلم بالحروب يعني لما جه العلماء هنا قالوا ايه زاد الله بسطه في العلم والجسم قالوا العلم هنا مش العلم بالشريعه والا النبي كان اعلم منه النبي اللي هو ايه اللي هم راحوا له كان اعلم منه ولكن هنا العلم بالحروب لانه رايح يحارب يقاتل في سبيل الله فزاده الله عز وجل بسطه في العلم والجسم تمام قالوا أن يكون له الملك علينا وهنا بقى التحدي بين فكر الدين في من يصلح للرئاسة وللقيادة فكما قال الله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين مين اللي قالت الكلام ده؟ دي اللي هي آه، البنتين اللي بين- اللي هي بنات شعيب لما رأوا سيدنا موسى قالوا إن خير من استأجرت القوي الأمين ودي صارت قاعدة بعد كده شرعية لأن ربنا أقرها فمين هو الاحق بالايه بال بالاماره او بالخلافه او بال بانه يبقى الرئيس في اي مكان هو القوي الامين يعني إيه القوي الامين اللي جمع جمع بين القوه في الامر اللي هو هيستعمل فيه يعني مثلا هو طبيب يبقى قوي في الطب هو محاسب يبقى قوي في الحساب هو آه، مهندس يبقى قوي في الايه في الهندسه يبقى قوه في المجال بتاعه والامين اللي عنده دين يبقى هو شاطر وعنده دين هو ده اللي ايه يصلح انه مش بالكفاءه مش مش آه، بالكفاءه فقط لا الكفاءه والدين ومش بالولاء ان ده عشان هو اقرب لي واحسن لي فايه فحول الدوله كلها لناس تابعين ليا لا احول المؤسسه كلها لناس تابعين ليا لا انت لابد تعين اهل الايه اهل الكفاءه واهل الخبره مع ايه مع آه الدين والامانه جميل يا شباب يبقى اذا ربنا سبحانه وتعالى ايه امر ان سيدنا طالوت هو يبقى الملك قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك- بالملك منه مك- مقياسهم ايه بقى ولم يؤت سعة من المال يبقى هم مقياسهم المال لكن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا المقياس ايه القوة والأمانة ان ربنا زاده بسطة في العلم والجسم قال إن الله اصطفاه عليكم هو ربنا اللي ولاه وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم وعشان أثبت لكم الكلام ده إن آية ملكه أن يأتيكم تبوت فيه سكينة من ربكم وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة تمام فلما جاء الايه التابوت خلاص كده بقت في آية بإن طالوت هو الملك وبقى في آية على النصر طالما جه التابوت يبقى هينتصروا فلما فصل طالوت بالجنود بدأ الابتلاء الثاني بقى قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ودي يا شباب قاعدة عظيمة جدا جدا كل من فصل لأمر لابد أن يبتلى احفظوها كل من فصل لأمر لابد أن يبتلى التابوت أنا جالهم تابوت فيه بقية ورث آثار من سيدنا موسى وهارون كان التابوت ده لما اتهزموا والعماليق أخدوا بيت المقدس أخدوا التابوت ده معاهم فان التابوت جالهم تحمله الملائكه من ارض العماليق الى ارض ايه بني اسرائيل دي كانت علامه على النصر وايه ان سيدنا طالوت هو الايه النبي عشان الناس بتسال قصه التابوت باختصار يعني فلما جاء التابوت خلاص ثبتت الايه الولايه لطالوت الاماره له وعرفوا ان دي بشرى بالنصر فقاموا ايه فصلوا فلما فصل طالوت بالجنود فبقول لك اذا فصلت لامر لابد ان تبتلى حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون لابد ايه يكون في فتنه لابد يكون في ابتلاء تمام فلما جه النهر قال ايه فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو الذين امنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده يبقى دي المرحله الثالثه ايه المرحله الاولى المرحله الاولى اللي هو الامر بان سيدنا طالوت يكون ايه يكون هو القائد وان إن خير من استاجرت القوي الامين ودي مساله ايه مساله مفاهيم التغيير بعد كده جت ايه مساله الابتلاء ان ان لابد من ابتلاء عشان تغيير لابد من تضحيه النقطه الثالثه بعد الابتلاء جه ايه جه فهم التغيير ان احنا نبقى فاهمين ان التغيير مش بيجي بس بالقوه لا ده بيجي بالاخذ بالاسباب واعدوا لهم ما استطعتم فإيه قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين لابد من مدافعة مش عشان احنا قليلين نستسلم مش عشان احنا قليلين نسيبهم يموتونا ونسيبهم ياخدوا أرضنا وياخدوا مقدساتنا لابد أن ندافع وإن كنا أقلة لابد أن أن نعد ما استطعنا لابد أن نأخذ بالأسباب لابد أن نقاوم وده قرآن ربنا الناس اللي بتقول كلام عكس ده ده بيعارضوا كتاب ربنا ده ناس مش فاهمة الناس ما فتحتش المصحف ده ربنا اللي بيقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين مع الصبر والتضحية والصبر على الجوع والصبر على الحر والصبر على البرد والصبر على قلة الطعام والصبر على قلة الوقود والصبر على قصف الأعداء وقصف ع- والصبر على الشبهات والصبر على كل ما يحدث للمقاومين والمجاهدين في سبيل الله يأتي النصر إنما النصر مع الصبر بعدين يأتي ال- المستوى الرابع ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل مين بقى قتل داوود ألا داوود ده فين ده ما جاش اسمه من أول الصورة ولا جه اسمه في في بداية القصة فجأة كده طلع سيدنا داوود أيوة سيدنا داوود لحد هذا هذه المرحلة لحد هذا الموقف كان إنسان عادي كان راجل عادي في وسط الجيش كان جندي في وسط الجيش لكن جاء الفتح على يديه ليه عايزين تعرفوا ليه عشان سيدنا داوود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعبد البشر خير الصيام صيام داود خير القيام قيام داود سيدنا داود كان حدادا وكان يأكل من عمل يده سيدنا داود كان رجل اجتمعت فيه شعب الإيمان فلذلك فتح الله على يديه وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين طيب عايزين نقول إيه هنا نقول إن أنت إذا أردت فتحا للتغيير فكنا على سنة داود عليه الصلاة والسلام كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم خير الصيام صيام داود خير القيام قيام داود آه، عايز انبهكم هنا لنقطتين اللي عايز يسمع القصه كامله انا شارحها في فيديو لوحده حوالي 3 ارباع ساعه وشارح فيديو تاني هتلاقوه على على الهوم بيج بتاع قناه اليوتيوب عن سيدنا داوود وتكامل شعب الايمان ده فيديو تاني اللي عايز يسمعه برضه يستزيد في هذا الامر ممكن يسمع الفيديوهين دول هيلاقي فيه ان شاء الله يعني كلام كتير ما لحقتش اقوله ولكن نكتفي يعني ان احنا ايه قربنا على الساعه وفهمنا كده معاني الجزء بصفه سريعه ان الجزء الثاني بيتكلم على منهج الاستخلاف في الارض الربع الأول من الجزء الثاني بيتكلم على مسألة التميز والاستسلام والطاعة لابد من الاستسلام والطاعة مع التميز في قصة تحويل القبلة الربع الثاني من السورة من ال- الربع الثاني من الجزء الثاني بيتكلم على ان الصفا والمروه من شعائر الله مسألة الايه الوسطية من اول الربع الثالث الى الربع السابع ده كله الخمس تربع دول بيتكلموا على شمولية منهج الاستخلاف لجميع آه، جوانب الحياة من العبادات ومن الجهاد ومن الغيبيات ومن الصلاة ومن الزكاة ومن الصيام ومن القصاص ومن الدماء ومن الأيمان ومن الطلاق ومن الإيه العدة ومن الرضاع ومن الزواج كل هذه الأحكام رؤوسها اجتمعت في هذه الخ- الأربعة الخمسة ليعلمك أن منهج الاستخلاف في الدين هو منهج شامل لجميع جوانب الحياة ودايما الآية خلطت بين العبادات والأخلاق والمعاملات عشان نعرف ان احنا لا نتمكن من تنفيذ هذه الاوامر الا بوجود عبادات في حياتنا تعيننا على فعل الاخلاق والتكاليف الصعبه ثم ختمت آه، ختم الجزء الثاني بالربع الاخير اللي هو فيه قصه جهاد بني اسرائيل في فتح بين المقدس بيت المقدس عشان نعرف ان لابد للشريعه من درع يحميه ويدافع عنه ويجاهد لاجل نصرته وان هذا الدرع لا ي- يعني لن يكون هو اقوى الدروع لن يكون اقوى الجيوش لن يكون اقوى الناس على وجه الارض حتى تمكن للشريعه لا كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين ولا بد من التدافع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين كده انتهى الربع آه، كده انتهى الجزء الثاني من سوره البقره هنبدا ان شاء الله اللقاء القادم مع الجزء الثالث من القران ونهايه خواتيم سوره البقره مع بدايه سوره ال عمران آه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمها علينا وأن يتم علينا يعني مجالس القرآن هذه حتى نختم القرآن كاملا وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا والحمد لله رب العالمين